الأسباب سعادتنا علمنا ال...
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبائي في الله لقاء جديد وعودة بعد غياب أسبوعين أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وأحسن حال موضوع حلقة النهاردة أيها الأحبة في الله تتناول موضوع في غاية الأهمية يمكن تعرضت لهذا الموضوع واطلعت على هذا البحث وأثناء زيارتي الأخيرة لأمريكا كان الموضوع بيتكلم عن بحث أجري في جامعة هارفارد البحث بيتناول شيء في غاية الأهمية وهو المشي وأثره على مرضى القولون والمستقيم أنا يمكن الموضوع شد انتباهي أن الموضوع من الشفاء الرباني يعني حاجة طب آمن جدا واحد بيمشي مجرد أنه يمشي وربنا بيقيه من هذه الأورام ده يبقى أمر نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اللي رحمته واسعت كل شيء خلقنا بنتحرك قبل ما نبدأ في موضوع الحلقة يمكن تعودنا يمكن بعد كل زيارة أحاول أشكر أشكر بعض الناس احنا بقى يمكن في امريكا بنشكر اعلام ناس اه نقول الطيور المهاجرة اللي لا زالوا مرتبطين بقلوبهم واعمالهم وبايديهم البيضاء مع مصر اساتذه افاضل دكاتره يعني نقول مشرفين مصر اه ومشرفين الامه الاسلاميه ان هم في هذه البلاد يعتبروا مصابيح من مصابيح الدجى زي ما بنقول كلام الشيخ فضيله الشيخ محمد حسان اما نيجي نقول مين هم هؤلاء انا عايز اشكر اتوجه بالشكر يعني الواحد من العلماء مش عايز اقول الكلام القديم بتاع الناس بقى احنا بنثني عليهم وهم في غيابهم عشان ما بنعملش في وشهم ان لو هنقعد نقول العالم العلامه والفهم الفهامه وبحر العلوم و لا هو يكفي ان ليهم ابحاث وليهم دراسات وليهم ايدي بيضاء في مجال العلاج الطبيعي في الولايات المتحدة أخص بيهم الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم كامل أو محمد كامل رجل عرفته خلوق ذو دين صاحب فكر مستنير ملتزم جدا بدينه بالرغم وجوده في مكان يعني نقول في شيكاغو عاصمة المال والأعمال ولكنه هذا الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أولاده ويرده وإحنا بنقول يرده نسأل ربنا أن يردهم جميعا إلى بلادهم سالمين غانمين أيضا نشكر أخونا الأستاذ الدكتور معتز محمد مش عايزين بقى نقول كل واحد إيه إحنا نقول أساميهم وهم يمكن لو ندخل على النت ونشوف ما يصنعون لهذه الأمة من أبحاث ودراسات ومن توجيهات بل بيقدموا ايديهم ممدودة ليداووا مرضى من جميع بقاع الارض ونفخر بيهم جميعا ان هم خرجوا من هذه البلاد ونتمنى من الله عز وجل ان يردهم سالمين غالمين اخونا الاستاذ الدكتور حاتم خطاب الاستاذ الدكتور هشام فكري اخونا الاستاذ الدكتور ايمن ياسين والدكتور عمرو عبد الحكيم ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم طبعا في مجموعة كبيرة جدا يعني غيرهم الدكتور شريف رشاد الدكتور خالد رشاد الدكتور محمد شكري علماء ذهبوا إلى هناك تركين بصمة طيبة جدا في المجتمع الأمريكي يمكن نقول أكثر يعني فعلهم أكثر من قول ألف ألف عالم إن هم بيقدموا الرحمة والخير بيعيدوا المصاب بعد الله عز وجل يعني بفضل من الله كوسيلة بيعيدوا المصاب انه يتحرك من جديد يمكن لما اتكلمنا قبل كده عن اخ رينا حبيب في نيويورك خد جايزة احسن مخترع على مستوى الولايات المتحدة الامريكية يمكن الكلام ده مش بنقوله بس لا احنا نطالع للجرائد هناك وهي بتتكلم عن الدكتور عنتر وحصوله على هذه الجائزة الكبرى نبدأ نتكلم دلوقتي نقول يا ليت يا ليت أبناء الأمة يعني نمهد لهم الطريق في البلد ويرجعوا يلاقوا بلد آمنة مستقرة طيبة هيبدأوا يمدوا إيديهم هم على استعداد الحقيقة أن يمدوا إيديهم سواء بالعلم بالفكر بالأبحاث بالدراسات ويقدموا هذا لوجه الله تعالى لأبناء هذه الأمة من الأشياء المحزنة يمكن شفتها وأنا في الخارج ما رأيناه من هذا العنف المتبادل عنف بين أبناء الوطن الواحد نقول واحنا يعني بنقول هذا الكلام مش مجرد لا ده هو كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث ليضع حدود ويضع علاقة ما بين المسلم وغيره فيقول من عاد يعني ذمي من عاد ذمي الظلم يعني احنا عندنا قصص كثيرة جدا في الإسلام نقول لم يرى الذميين سواء المسيح أو اليهودي عدل وفضل وحياة كريمة مثلما عاشها في صدر الإسلام سواء في أيام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عهد الخلفاء الراشدين أو من بعدهم يعني قصص كثيرة جدا لا حلقة ولا اتنين ولا أسبوع نقعد نتكلم عن العدل والإحسان وإن إزاي كانوا يعني نجد وزير من وزراء كان يهودي نجد اللي كان ماسك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما عداش ال ال ال نقول دليله في الطريق إلى أثناء هجرته من مكة للمدينة كان كافرا يعني عبد الله بن أريقط كان كافر ولكن كانت في حدود في التعامل احترام متبادل يمكن ربنا جعل طعام الذين أوتوا الكتاب حلا لنا بناكل أكلهم وذبيحتهم بل أفضل أكثر من كده أن يبقى في مصاهرة أن المسلم أحل ربنا أحلله أنه يتزوج من اليهودية وتزوج من المسيحية وتبقى على دينها أنا طبعا مش ده موضوعي ومش أنا تخصصي في الكلام ولكن ما يحزنني أن ناس كتير يحاولوا يشعلوا هذه النار وأقول لهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدكم في نحوركم وأن يحفظ مصر ويحفظ الأمة الإسلامية من شر الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وخيانة الخائنين في اتصالات هتيجي بس قبل الاتصال أخ قابلني يمكن وأنا جاي من السفر أخ اسمه الحاج حسن أبو شبيرق حسن أبو شبيرق له ابن اسمه لمين اسم طبعا شبيرق ولمين هو الراجل اسمه كده هو من الفيوم من قرية تسمى أطصى كان في ليبيا ابنه اللي هو لمين حسن من 2006 قالوا له اصحابه انه ترك ليبيا وراح ايطاليا فهو بيسأل لو اي حد يعرف اي شيء عن لمين حسن ابو شبيرق من الفيوم من سنة 2006 في نوفمبر ساب ليبيا وقال انا رايح ايطاليا انا ليه بقول الكلام ده ان عارف ان قناتنا بتوصل لايطاليا وعارف ان كتير من الناس في ليبيا بيشوفوها فاللي يعرف حاجة عن حسن عن لمين حسن ابو شبيرق يا ريت يخبر يعني يدينا خبر واحنا ان شاء الله نزف البشرى لوالده نقول له ان شاء الله هو بخير نسال الله سبحانه وتعالى ان يرد ويرد كل غائب الى اهله سالما غانما قبل ما نتكلم في موضوع الحلقه اخونا بيقول لي في اتصالات هنبدا بالاتصالات ونرجع لموضوع الحلقه نقول السلام عليكم اختنا ام عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور نكرم اتفضلي يا اختي انا عندي انس عمره سنتين وشهرين ايوه عنده اللوس حجمها كبير أيوة.
وعنده لحميه في مناخيره مش عارف أيوة.
ينام يا دكتور خالص من اللحميه دي ايوه لو في حاجه وصفه ولا حاجه نعملها له الله يبارك لك حاضر طب السؤال الثاني الله يكرمك يا دكتور اتفضلي حضرتك حضرتك قلت وصفه للديدان ممكن أيوة.
نديها له اللي هي اللي هو الرمان والشيح هل هو عنده ديدان والله يا دكتور هو بقاله يومين كده مش قطع الاكل و طيب.
وال- انا الرمان كده ه...
بريء.
بص يا اختي انا مش هقول الوصفه تاني ولكن هقول لك كلمه انصحك بيها اعملي له تحليل براز لو سمحتي قبل ما تدي له اي شيء حللي له اولا هو ده المفروض اوعى يا جماعه انا بتكلم حتى الاعشاب ما نديهاش بافراط وكلام غير منضبط لا كل شيء طالما ما- مش ضروري ما ناخدوش يعني مش على طول طب نديله الوصفه دي يمكن هي دي السبب لا فمعلش يعني السؤال الثاني ده هنخليه لغايه لما تعملي له تحليل براز معانا اختنا ام عمر سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي آه، جز- جزاكم الله خير يا دكتور أنيس واياك دكتور اتفضلي معلش أنا عندي ثلاث أسئلة السؤال أنا الاول دكتور آه، أنا والدي آه، سنه ما يقرب الستين ايوه لكن آه، يعني من ثلاث أربع سنين كان جاله موضوع يعني إيه دايما طول ما هو قاعد كده دايما يبقى نايم يعني ممكن يبقى قاعد معانا بالخمس ست ساعات بس طول ما هو قاعد نايم بس لو حد اتكلم وعلى السطور عشان يسمعه يسمع ويتكلم لكن بتحس ان هو ممكن يقعد ما هو يعني ايه تركيزه مش معانا خالص طبعا مش اغماء ولا كان بيبقى نايم يعني بيبقى نايم وفي الصبح لان هو يعني اكنه نايم يعني انت لو نمت على ظهره اكنه نايم بالظبط طب انتوا كشفتوا عليه اه كان كشف مره وكان قال له ان في دهون على الكبد وكده لكن خل... كان خد علاج عند الدكتور وكان الحمد لله ارتاح لكن الدكتور ده يعني توفاه الله وكده فالموضوع تراجع له تاني بزياده يعني ممكن يقعد ثلاث اربع ساعات كده نايم على نفسه وهو قاعد طب وحتى انتوا- الفوق ما بيفوقش يا ام عمر عاملين له أيوة.
نظام غذائي معين ياكله لا لا مفيش نظام غذائي ولا طيب.
حاجه هو طبعا بيعمل وكده وبياكل آه، طبيعي خالص اه لكن لكن يعني ممكن انه نايم كده م- حتى بنفوقه ممكن نحط ميه على وشه او كده ما بيفوقش يعني ما حاضر.
نسيبوش بقى ممكن نسيبه ممكن يق- يقعد نايم بقى ال- ممكن يقعد نايم 10 حاضر.
ساعات وبعد كده حاضر.
يبقى عادي ماشي يا ثالث سؤال انا والدتي طبعا عندها سمنه وعندها طبعا هشاشه وروماتيزم ضعف في الع- في المفاصل وكده فحركتها بسيطه فانت حضرتك قلت لي على السمسم للهشاشه اه فطبعا السمسم هي بتقول ان هي بتزيد عليه جدا لما بتاخد معلقه سمسم او كده بتقول ان هي بتزيد جامد طبعا زائد ان هي ما بتمشيش ف- فلو في حاجه بديل للسمسم يا حاضر.
ريت تقول لنا عليه انا دكتور معلش ما عندي سؤال خاص بيا انا كنت سمعت اتكلمت على الحجامه فانا عندي دوالي في الري- في الصفين نعم هل الحجامه دي لو عملتها لي الدوالي تبقى كويسه وايه اللي اتبعه بالظبط للدوالي؟ آه، آه.
معلش سؤال كمان يا دكتور انا عندي سنه موضعيه في ظهري شديده يعني يعني يعني كان سنه جسمي كلها مت- متراكمه في في ظهري من ورا أيوة.
هل السنه ديت لو عملت لها ميزوثيرابي او عملت لها حقن موضعي او كده آه، لو خست ممكن ترجع تاني مع الحمل او السن مع الزياده ولا تنصحني بيه في السنه الموضعيه ديت؟
ايوه حاضر جزاكم الله خير.
واياكم بارك الله فيكم معانا اختنا مديحه السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور امير الحمد لله رب العالمين الحمد لله على السلامه الله يسلمك ويبارك فيك على فكره انا حلقاتك كلها بحضرها ولازم اسمعها واقعد لها استناها نسال الله ان يجعلنا مفتاحا للخير مغلاقا جميل.
للشر كويس ربنا يبارك لك يا رب الله يبارك فيك انا كنت عايزه اسال حضرتك في سؤال انا عندي اتفضل.
الغضروف ايوه الغضروف في تقريبا فقره في حضرتك ان عملت اشعه رنين مم.
فضغطت على العصب نعم فالعصب بقى عندك رجلي بقى مولعه نار وعماله خدت الحقن ورحت عملت علاج طبيعي وبرغم من كده لسه تعبانه قلت نعم.
اتصل بحضرتك يمكن الاقي اي عشب او اي حاجه تريحني لدرجه ان انا كنت مسافره العمره وما قدرتش اسافر لان مش قادره امشي ايوه حاضر فيا ريت حضرتك ت- تقول لي وصفه كويسه يعني باذن الله تعالى شفاك الله وعافاك طيب قبل بقى ما نجاوب اخونا يعني ربنا يبارك فيه بيقول لي احنا ما اتكلمناش في الحلقه اساسا نبدا نقول موضوع الحلقه وهو المشي وعلاج السرطان او كان البحث تحديدا ده بحث اجري آه، دراسه اتعملت في جامعه هارفارد في امريكا آه، طبعا بقول ليه جامعه هارفارد يعني دي الجامعه اللي في التقييم والتصنيف الدولي نمره واحد في العالم وجدوا شيء في غاية الأهمية وجدوا أن المشي ليه أثر إيجابي أو أثر علاجي في علاج ووقاية شوف بقى الكلام علاج ووقاية أكثر من 150 ألف مصاب بسرطان القولون والمستقيم طيب تعالوا بقى نقول الله أكبر ده فتحة خير وكلام طيب جدا البحث بيقول ان ما اجروا هذا البحث على 150 الف يعني مش على 5 و10 و30 و50 زي ما احنا بنعمل بعض ابحاثنا لا ده عملوا بحث يعتبر بحث يعني تمشيطي مسعوا فيه كمية كبيرة جدا من الناس سألوهم و- وعملوا لهم فحوص وجدوا ان اللي بيمشي آه، في الاسبوع ما يزيد يعني في اليوم آه، عن آه، 35 دقيقة يعني في الاسبوع خمس مرات في الاسبوع بيقولوا ان هذا الانسان اقل عرضة من الاصابة بسلط- بسرطان القولون والمستقيم عن غيره اللي ما بيمشيش طب وجدوا حاجة تاني وجدوا ان مع زيادة الوزن الناس بيكونوا اكثر عرضة للاصابة بالسرطانات وان الناس اللي بيحرصوا على المشي حتى لو كانوا بدناء يعني لو وزنهم زيادة بيكون علاج ليهم جابوا المرضى نفسهم المصابين في عملوا مجموعتين مجموعة تقوم بالمشي كل يوم نصف ساعة ومجموعة تانية ما بتمشيش يعني قاعدة ومريحة ويقولوا لهم لا على مهلكم بالراحة والولاد تخدمهم وال... يعني ما بيبذلوش أي جهد فوجدوا العجيب ان اللي بيمشي وبيلتزم بالمشي ربنا سبحانه وتعالى بيكتب له الشفاء افضل وحالته بتتحسن اسرع من اللي بياخد العلاج الكيماوي او الاشعاع او اللي عمل الجراحه وخلاص إيه، البحث بخلاصته يعني انا عايز اقول الناس اللي دلوقتي بيخافوا معروف ان سرطان القولون والمستقيم بيكون كتير عند الرجال زي سرطان ال- الرحم عند المرأة أو الثدي عند المرأة فبنقول عند الرجال بيكون أكثر من النساء بنقول هؤلاء اللي هيقوموا بالحركة لذلك احنا عايزين نرجع تاني للكلمة الشهيرة يمكن ربنا سبحانه وتعالى كتب لي ان اعمل برنامج في الاذاعة الامريكية قلت لهم احنا عايزين نحمل لواء لواء ايه في اربع كلمات يعني باللغة الانجليزية قلت لهم move more eat less يعني اتحرك اكتر وكل اقل أربع كلمات لو ناخدهم شعار لينا خلال هذا الشهر نقول اتحرك أكتر لو أنت طبيعتك حركتك قليلة لا ابذل مجهود أكتر حاول الحاجة اللي كنت بتمشي لها آه، ما بتمشيش ليها بتاخد مثلا مواصلة أو توك توك أو كده لا الغي التوك توك اوقف المواصلة حاول تمشي على رجلك اركن عربيتك بعيد شوية بس نسأل ربنا إن محدش يسرقها آه، إنك تتحرك طيب يبقى move more eat less ان انت الاكل اللي بتاكله كما وكيفا تضبطه يمكن ده كلامي مع اخواتي اللي بيتصلوا يعني لما بتقول لي مثلا ام عمر بتقول انا الوالد وعنده وعنده بينام وقاعد قلت لها انتوا عاملين له نظام غذائي قالت لي لا طيب يبقى ايت ليس هنا هتيجي معاه او كل قليل طيب ده البحث الاول البحث الثاني يمكن من الابحاث اللي انا اصريت ان يعني اكتبها انا في, في خلال زيارتي للولايات المتحده أهم شيء وهو علاج ضغط الدم المرتفع وجدت بحث في غاية الأهمية وبحث منشور عن في المجلات العلمية يعني مش مجرد ناس كده قعدوا كتبوه بيقولوا إيه إن البنجر عصير البنجر البنجر الأحمر العصير البنجر اللي احنا اللي بيسموه الشمندر إخواننا في الشام ويسموه شمندر إخواننا في الجزائر والمغرب يبقى الشمندر اللي هو البنجر عصيره بيخفض ضغط الدم المرتفع طبعا مع الاشياء الاخرى ان احنا ناخد بقى ايه الملح قليل الصوديوم وده دلوقتي شركات كتيرة يمكن انا يعني دي بقولها لكم كبشرى يعني التقيت مع احد رجال اعمال بيقول لي انا عملت مصنع للملح المرضى الضغط اللي هو قليل الصوديوم عشان الناس اللي غاويين ملح يبقى في عندهم مخرج من هذه الآفة آه نقول طيب نسأل ربنا ان تمنه يبقى يرخص كمان ان تصنيعه مكلف بس يرخص عشان نخفف على الناس ناس تقدر تاكل تستطعم الاكل بنقول ايضا العصير الشمندر او البنجر مفيد جدا اذا كان المريض ملتزم غذائيا بالبعد عن الدهون يعني ما ينفعش ان هو ايه عمال ياكل حلويات وياكل آه كريمات وقشطة وزبدة ورز معمر والحاجات اللي هي بتفتح الشهية وبعدين يجي في الآخر يقول إيه أنا الملح بس هقلله من الأكل أو هاخد عصير البنجر هو اللي هيفيد لا لازم تلتزم هذا وذاك أيضا التمرينات مفيدة جدا لمريض الضغط لابد أنه يمارس رياضة وبنقول رياضة خفيفة عبارة عن ماشي هرولة عجلة لو ما عندوش خشونة في المفاصل لو شباب صغيرين ودلوقتي الضغط العناب بدا يزحف للسن المبكر لهم حتى تبداوا تعملوا تمرينات خفيفه زي المصارعه الملاكمه بس ما تصارعوش وتلاكموا بعض يعني بيبقى في كده حاجه بنلاكم فيها دي لمده نصف ساعه بتنزل الضغط المرتفع يبقى دول الحاجتين النهارده قلناهم المشي بينزل او بيقي من السرطان ويعالجه خصوصا سرطان القولون والمستقيم وان عصير البنجر بيخفض ضغط الدم المرتفع بس مع الحركة يعني مع العلاج الطبيعي عشان يبقى الموضوع واضح ومع البعد عن الدهون والأملاح ويا ريت ناخد أما نيجي ناكل ناكل الملح قليل السعرات الحرارية الاتصالات اللي وصلت لنا أختنا أم عبد الرحمن بتقول ابني أنس عنده سنتين وشهرين اللوز كبيرة واللحمية متضخمة مش قادر ينام تقول عايزة وصفة غير الجراحة طبعا في وصفة أنا يمكن قلتها قبل كده لكن هكررها وهي منقوع القرنفل لو خدنا سبع قرنفلات بالليل وحطيناهم في كوب ماء مغلي ونشربهم على الريق نديهم طبعا لأنس متحلين بعسل النحل إن عسل النحل مفيد جدا جدا جدا في التهابات وحساسية الجيوب الأنفية واللحمية واللوز مفيدة جدا علشان حساسية الصدر كمان فلذلك الأطفال لابد إن احنا نديهم عسل النحل بس قبل سن سنتين بعض الناس يقولوا إيه أو كثير من الأطباء يقولوا بلاش عسل النحل قبل سن سنتين أنا يمكن أضم صوتي ليهم وإن كنت بضمه بتحفظ لسبب أنا مش عايز الطفل يستحلى العسل ويترك الرضاعة الطبيعية كثير من الأمهات تيجي تقعد تقول لك آه بالله عليك يا دكتور الولد وزنه قليل ضعيف عايزك عايزاه كده يبطرخ ويتخن ويبقى حلو اقول لا لا احنا مش عايزين ده طالما في الوزن الطبيعي فهو صحيح ولكن اياكم ان احنا نبدا نديله في سن مبكر يعني ست شهور سبع شهور نقعد بقى نلحسه عسل ونديله مش عارف ايه يبدا يستطعم فيبدا يترك الرضاعه الطبيعيه مبكرا وده يبقى احنا كده جنينا عليه لان في عناصر موجوده في لبن الام لا يستغنى عنها يعني مهما هنديله من الخارج ده ربنا جعل له هذه السقايه يعني هيشرب من لبن الأم آه لبن سائغ يعني حاجة ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا نعمة من نعم المولى عز وجل وربنا هو اللي أمر قال وفصاله وفصاله في عامين يبقى معلش نلتزم بالعامين آه أختنا أم عبد الرحمن بتقول أديله الولد هو ما بقاش ياكل أديله علاج الديدان طب احنا عرفنا فيه منين انه عنده ديدان لابد من التحليل أولا كي نستيقن إذا كان هناك ديدان نديله أم عمر بتقول الوالد عنده 60 سنة ربنا يبارك فيه ويحفظه من 3-4 سنين يلاقوه قاعد نايم يعني كل ما يبقى قاعد ما يكلموه ممكن يصحصح شوية يقول كلمتين وينام تاني طبعا أنا السؤال اللي سألته اختنا جاوبت قلت لها طب هل شخصتوا الحالة ان ممكن يكون المريض عنده يعني خمول في الغدة الدرقية مثلا الغدة الدرقية لو كسلانا نلاقيه قاعد نايم طول الوقت وموخم ويشخر وينام وسايق حتى طيب قالت لا ما هو وجدنا عنده دهون على الكبد كان سؤالي ليها طب هل بتديله نظام غذائي معين يعني هل احنا بقى هو عنده دهون على الكبد وعرفنا هل احنا بنديله اكل ما فيهوش دهون بتقول لك لا بياكل طبيعي يبقى احنا ما بنعملش حاجة في العلاج لذلك العلاج والدواء اللي خده عمل زي الطاير اللي بيطير بجناح واحد مش عارف مش عارف يلحق يعني حلق في الهواء لابد من نظام غذائي هو عنده دهون اقفل محبس الدهون مفيش بقى لا مقلي ولا محمر لا حلويات ولا مسبكات مفيش بقى القشطة والجبنة الرومي والفلامنك مفيش الحاجات اللي فيها البيض المقلي المش... الحاجات اللي فيها ايه دهون عالية مش هاجي اقول له طب خد حته الجاتوه دي يا بابا طب هياخد حته الجاتوه بتزود له الدهون عمال اقول له طب كوبايه لبن بقى بالقشطه ما ينفعش رز وعلى وشه كده حطيت معلقه قشطه ما ينفعش ليه انا بزود نسبه الدهون فالكبد يبدا يؤدي الى هذه المشكله المزمنه وهي النوم اثناء الكلام او الجلوس هنرجع لام عمر واسئلتها بعد ما ناخد هذا الاتصال السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي مين معانا ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور الحمد لله على السلامة الله يسلمك ام عبد الرحمن في الحقيقة يا دكتور انا يعني احترت يا دكتور في المرض اللي هقول لحضرتك ده اتفضلي في الحقيقة انا بقالي خمس ست شهور وانا عندي اه، اتعملت منظار في القولون نعم فطلع اه، اه، عندي التهابات وتقرحات في القولون نعم كانت النتيجة بقالي ست شهور كل ساعتين اخش الحمام او كل اربع ساعات اخش الحمام نعم فربنا دلني تعالى واحد عطاني اعشاب فنظمت لي الحكايه دي لمده 15 20 يوم نعم بعد كده فوجئت بدم نازل من ال في اثناء البراز نعم فانا مش عارفه محتاره دلوقتي في ناس برضو دكاتره قالوا لي ان ممكن تعمليها بالمنظار نعم ف فيها الاعشاب مثلا او او حضرتك ترشدني ان انا اعمل عمليه حاضر هقول لك دلوقتي ده تعملي السؤال الاول السؤال الثاني ان في طنين في الاذن عندي نعم بقاله برضو بتاع سنه او سنتين آه، آه، يعني الطنين ده على طول داير ما- ما فيش حاجه خالص مهم.
فكنت باخد Betas- Betaserc ايوه على اساس ان انا عندي سكر بقالي 14 سنه بس سكري خفيف بفضل الله مش كبير يعني نعم
ولكن مش عارفة في ناس بتقول لي وصفة تعملي تقطير آه، آه، اللي هو اللي آه، بتاع دوت بصل مع زيت زيتون فخايفه من الحاجات دي مهم.
فلو تكرمت يعني تأمر لي بحاجه حاضر ربنا يشفيك ويعافيك معانا اخونا جهاد السلام عليكم اختنا جهاد السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دكتور امير اتفضلي يا اختي ازي الحمد حضرتك لله الحمد لله رب بقول العالمين لحضرتك يا دكتور انا عندي ايديا لما ابقى نايمه اه آه، أح- أحس- آه، احس تقل- تنمل وتتقل وتورم الصوابع وال- وكفه الايد مع الصوابع الص- الصغيرين نعم فانا رحت للدكتور العظام وكده وعمل لي تحاليل وقال لي رقبتك وانا ما عنديش حاجه في رقبتي نعم.
وعمل لي تحاليل سكر وتحاليل ك- يعني كلى وكده وما طلعش عندي اي حاجه يا دكتور نعم اداني آه، كالسيوم آه، كربونات اي قال لي عندك الكالسيوم ناقص درجه واحده نعم اداني كالسيوم كربونات اللي هي شهر ونص باخد فيه بس ما عملش معايا حاجه نعم ال- يعني ده احساس يا دكتور مش الاقيه يعني انا اقوم من النوم أي.
امسك ايدي كده الاقي ايدي وارمه كفه ايدي مع الصوابع وارمين وناشفين ومنملين نعم ومجرد ما احركها كده تفك اي ويعني انا ماسكه التليفون لي 10 دقائق كده ايدي وجعتني اليمين بالذات فمش عارفه انا مش لاقي حل يعني عملت تحاليل كتير وكده ومش عارفه ايه اللي عندي ده حاضر هقول لك تعملي ايه حاضر طيب هناخد فاصل ان اخونا يعني عايز بقى عمال يقول لي ناخد فاصل ثم نعود نجاوب على اسئلتكم ان شاء الله تعالى فانتظرونا
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالي لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على رزق كنوز الله انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل رزق كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبو إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المراد في لبلدك أو لأقرب دولة له
رجعنا لكم واحنا آه، بنجاوب على بعض الاسئله سؤال اختنا ام عمر وهي بتقول الوالد 60 سنه من 3 4 سنين بدا يجي له وخم كشفوا عليه وجدوا عنده دهون على الكبد قالوا طيب آه، خد علاج بدا يتحسن بعدين رجع تاني كان السؤال هل انتم ماشيين بنظام غذائي فكانت الاجابه لا لذلك انا وصيت اختي بال- انها تمنع الدهون للوالد تماما هنوصف آه، ل- لوالدها آه، حاجتين بساط جدا وهو الهندباء البري ملعقة صغيرة على كوب ماء صباحا ومساء يكون على كوب ماء مغلي زي الشاي الكشري وربع معلقة كركم هتتاخد آه، أثناء الأكل أو على الأكل مرة واحدة في اليوم طبعا بنتكلم على الملعقة الصغيرة ان بعض الناس يقعدوا يقولوا عايزين الوصفة دقيقة جدا فملعقة صغيرة يوميا ان شاء الله فيها خير آه، بتقول الوالدة عندها سمنة وهشاشة وألم مفاصل طبعا مع الهشاشة قلنا ان السمسم فيه كالسيوم طيب آه، احنا دلوقتي بنقول في اشياء كتيرة فيها كالسيوم لو هي الس- السمسم بي- بيزود وزنها لا احنا نوصف حاجات تانية هنقول السمك المشوي ويا ريت المشوي البحري زي الماكريل والسردين والتونة السمك اللي فيه اوميجا 3 ده مفيد جدا آه، ممكن تاخد الجبنة القريش مع زيت الزيتون وتاخد معاها ايضا الزعتر وده يمكن اخواننا آه، في فلسطين آه، ربنا سبحانه وتعالى يرجع لنا فلسطين والمسجد الأقصى قولوا اللهم أمين الزعتر عندهم من الحاجات الأساسية أيضا نجد الكالسيوم موجود في الكمون بكميات كبيرة موجود أيضا في البقدونس ويمكن البقدونس ده عايز له حلقة لوحدها آه، ان اثناء اطلاعي في- على بعض الابحاث العلميه في امريكا وجدت يمكن آه، ما يزيد عن 300 بحث عن فوائد البقدونس فيمكن حاجه بسيطه وربنا خلقها لنا بوفره وده من نعم ربنا علينا آه، فدي يا ريت نهتم بيها آه، فنقول مش لازم ناخد السمسم ناخد بقدونس ناخد كمون آه، جبنه قريش الحاجات دي كلها فيها كالسيوم ربنا آه، يبارك آه، بتقول انا عندي دوالي في الساقين وهل آه، الحل في ايه انا اقول لها الحل آه، ممكن نعمل حجامة مفيدة جدا دهان بندهن بعسل النحل الطبيعي ونسيبه لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الدافئ وماء الورد او ندهن خل التفاح بالليل قبل النوم وانا هوصي يعني اغلب اخواني واخواتي اللي وزنه عايز يقل اللي عايز يعالج آه، دوالي الخصيه دوالي الساقين آه، مشاكل الخل وخصوصا خل التفاح فيه فوائد عظيمه جدا ومن المبشرات ان احنا مصر كبلد من الدول عندنا آه، نقول انتاج وفير من خل التفاح ويمكن آه، كان بيتصدر اغلبه للخارج بنقول لا ده الان في عندنا مصانع شغاله ودي من علامات الخير آه، آه، الخل التفاح الطبيعي ويمكن ايضا انا شفت اخواننا في فلسطين اللي عاملين آه، الخل اليدوي حاجه يعني نتمنى ان احنا نعمم هذه ال- آه، يعني الصناعه لسه ما خلصناش سؤال ام عمر في حاجه بسيطه هنقولها لها ونخش بقى الاسئله آه، بتقول عندي سمنه موضعيه في الظهر هل لو عملت حقن موضعي ولا ميزو سيرابي ولا عملت نقول لك أهم شيء تعمليه يا أختنا هو تمرينات للمناطق اللي فيها السن ويمكن لو رجعنا حلقات رمضان الماضي وأنا بوري التمارين آه، تمرين اللي هو صحتك في دقيقتين كان من التمارين المهمة لمناطق الظهر وأسفل الظهر والجوانب يا ريت نرجع لها ونعمل التمارين دي ويمكن ندهن بعض الزيوت زي زيت الزيتون وزيت النعناع وزيت القرنفل ومعاهم نقطتين زيت شطة ونعمل لف ببلاستيك يسمى اللف التنحيفي بفضل الله بيضيع السمنة الموضعية هناخد اتصال السلام عليكم اختنا داليا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي حضرتك أنا كنت عملت تحليل وكان عندي ديدان الأميبا ايوه وخدت لها شوربة ملح إنجليزي وخدت لها أدوية وما راحتش حاضر
وفي سؤال تاني معلش إيه، اتفضلي.
كل ما أكل حاجة انتفاخ ومغص وتقلصات وكده أي حاجة حاضر معانا اختنا ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي أيوة يا دكتور اتفضلي يا بقولك اختي يا دكتور عندي كم سؤال بعد إذنك لحضرتك السؤال الاول آه بالنسبة ل- لما بيكون عندي برد وكده لما بيجي لي دور برد آه.
بحس الأول بدو زي دوخة ده ملازماني على طول الموضوع ده صيف شتاء نعم.
آه، دوخة جامدة وأحس إن أنا قاعدة ما فيش تركيز ونايمة على طول على نفسي و... وما نعم.
فيش تركيز في أي حاجة خالص نعم وبالنسبة للشعر شعري كان بيسقط جامد فجبت الحمد لله بفضل الله زيت كنوز آه، فتعالج شعري من حتة السقوط والحمد لله وتعالج بقى زي الفل الحمد بس لله.
مجرد ما خلص ما- مش حاسة ان هو بدأ تاني فهل ان انا اكرره ولا في علاج تاني يا بقى- آه، يعني بديل ليه وكده نعم واذا كان هكرر زيت الكنوز آه، ان شاء الله باذن الله هينزل الكريم اللي كنت حضرتك قلت بيفتح يعني البشره وكده وبيعالج ال- البطن امتى بحيث ان انا ايه اخد الاثنين مع بعض مرة طيب واحدة بإذن حاضر وهتنزله لنا امتى يا بي- يا باذن الله يا دكتور الكريم الله يكرمك وان شاء الله قريبا جدا ويمكن احنا يعني بننت... يعني زي ما ح- يعني بقول لاخواننا واخواتنا احنا بننتظر حتى يصدر الترخيص قبل ما ننزل اي منتج ان لابد ان احنا ما نبقاش بنؤمر الناس بشيء ونعمل عكسه يعني احنا بنقول لابد من ان احنا نعرض الاشياء وت... ووزاره الصحه توافق عليها ثم ننزلها والكريم الحمد لله جاب نتائج طيبه جدا ولكن منتظرين الترخيص اللي هو الكريم اللي بيفتح الأماكن الداكنة معانا أخونا عبد معانا أختنا أم عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور انا سالت حضرتك على انا وما أيوة.
سمعتش الاجابه الله يكرمك
سألتيني على إيه؟
انس انس عنده سنتين وشهرين وعنده ال- ال- اللوز متضخمه آه.
والحنين متضخمه يا دكتور بس عنده التهاب على طول في اللوز وخدنا ضد حلوي كتير جامد خالص حاضر أنا قلت بس أنت يا عم ما كنتيش مركزة لا انت لو كنت مطفيه التلفزيون عشان اسمع حضرتك آه طيب ركزي طب خد الإجابة بقى دلوقتي عشان ما ت... مش عايز أكلفك مكالمة تاني إحنا بنعمل له إيه يا أم عبد الرحمن؟ بنديله القرنفل المنقوع بننقع سبع حبوب قرنفل بالليل في كوبايات ميه ونشربها على الريق الصبح بنديها له بنحليها بعسل نحل وقلنا فوائد العسل النحل وكنت يمكن قلت للناس ما يا ريت ما حدش يدي العسل النحل كتير للاطفال قبل سن السنتين عشان ما يكرهوش من الرضاعه الطبيعيه جزاك الله خير اختنا ام محمود سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الحمد لله رب الله العالمين يبارك في عمرك يا رب يخليك واياك و- والله كنت اسال حضرتك سؤال حضرتك بتقول ان يعني المشي والحركه والكلام ده انا يعني ما- ما- رجلي وجعاني وانا لو مشيت او قمت اتحركت كما حضرتك بتقول انا ما بقدرش مع ما بقدرش ادوس عليها خالص نهائي وانا تعبت العلاجات كلها تعبت معدتي وعندي رجلي فيها يعني حرقان فظيع جدا في رجلي الشمال ما بقدرش ان انا ادوس عليها طب قالوا لك السبب ايه يا ام محمود والله انا ما عارفه انا كل بيقولوا لي خشونه بس انا مانيش عارفه رجلي يعني ما بق- حرقان زي ما يكون ميه سخنه مدلوعه على رجلي من عند ركبتي لحد تحت ما بقدرش ادوس عليها خالص واقول ان انا برضو مش عايزه اقعد انا عندي 52 سنه مش عايزه نعم.
اقعد وعايزه اتحرك وكده لكن مجرد ما اتحرك تت- تألمني الم فظيع بقى قاعده وخايفه اقوم نعم.
فانا مش عارفه اعمل ايه والله طيب هل في ربنا سكر يبارك.
عندك يا ام محمود لا الحمد لله ما عنديش اي حاجه الحمد لله الحمد لله من فضل الله هو بس ال- الموضوع رجليا ده والوزن.
إن انا ما عنديش جهد ان انا يعني اعمل مجرد ما اقول امشي عشان اتحرك نعم.
ما اقعدش وكده تتعبني جدا طب الوزن يا ام محمود لا انا فعلا شويه بس انا ما بوزنش ولا كده انا فعلا يعني بس مش كتير لا حاجه بسيطه يعني ان انا فعلا كده نعم شويه حاضر الله ش... معانا اختنا ام رناد من حلوان السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازي وبركاته حضرتك يا دكتور الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك لنا في علمك يا رب الله يبارك فيك اتفضلي يا اختي آه، انا زوجي عنده آه، الفقره الخامسه والسادسه والسادسه والسابعه مضغوطين على بعض نعم والدكتور قال له ان انت محتاج عمليه بعد فتره علاج طويله يعني ايوه ففي اي بدائل بدل العمليه لان هو قلقان جدا من العمليه وفي سؤال تاني عن بعد اذن حضرتك اه وبعدين أسأل اتفضلي حضرتك ترد انا عندي خشونه في ال- في في الفك خشونه في الف... في الفك آه.
ايوه ف-
حاضر
فرحت لاكتر من دكتور قالوا لي ملهاش علاج هو بس مسكن علشان الصداع لما بيجي جامد و قالوا لي مفيش اكتر من انك تحذيرات بقى ما تتكلميش كتير ما تاكليش حاجات ناشفه حاجات كده نعم.
وان ساءت الاحوال خالص وفي اسوء الظروف بيبقى فيها جراحه وراحه خطيره نعم آه، فهو لا ان شاء الله الموضوع سهل حاضر شكرا سلام عليكم الله يبارك فيك طيب الأسئلة كده نقول كترت محتاجين نجاوب شوية بنقول آه، أختنا الأستاذة مديحة بتقول غضروف وفقرة متحركة ضغط على العصب في الظهر وكانت ناوية تروح تعمل عمرة ولكن عشان ما بتقدرش تمشي فما قدرتش تروح طبعا نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يشفيكي علشان تعملي عمرة وتحجي بإذن الله تعالى آه، علاج الغضروف والفقرات قلنا دي وسائل علاج طبيعي كتيرة جدا يعني ممكن نعمل موجات فوق صوتية ممكن نعمل علاج بالليزر تقوية لعضلات الظهر آه، بنعمل حاجة اسمها تحريك لفقرات العمود الفقري ودي مش أي حد اللي يعملها يعني المفروض يكون دكتور متخصص فاهم ممكن علاج باللواصق ال- الكينيسيو اللي هي ال- بتبقى لواصق ملونة زي ما نشوفها في الماتشات الآن بتبقى مج- منشورة أو مكت... يعني منتشرة مع لاعبين الكورة ممكن عمل الحجامة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنقاص الوزن من الأشياء اللي في غاية الأهمية مع اتباع النظام الحركي الجيد آه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يمكنني الأيام اللي جاية أنا بحاول بكتب في كتاب آه، اللي هو العناية بالفقرات سواء الفقرات العنقية والقطنية وهيبقى التمارين هنحاول قدر المستطاع نبقى مرسومة أو مصورة علشان المريض من خلالها ان لقينا في مشكلة كبيرة جدا اخواننا عندهم مشاكل كبيرة في الفقرات واغلبهم يظن ان اللي عنده آه، يعني انزلاق لازم يعمل عملية طبعا الكلام ده لا العملية لا يقوم الانسان بعملها الا في الضرورة القصوى فبنقول في وسائل كتيرة يا أخت مديحة ممكن أهمها أنك تعملي الحجامة أو اللواصق الطبية آه، أختنا أم عبد الرحمن بتقول آه، من خمس ست شهور عملت منظار على القولون آه، وجدوا أن في تقرحات في القولون أو المرض المعروف باسم Crohn's disease أو مرض كرونز أو الالتهاب التقرحي القولون التقرحي بتقول بعض الناس ربنا يجازيهم خير ادوها اعشاب آه، نظمت الاخراج بدل ما كانت كل شويه عايزه تدخل الحمام لا الحمد لله لكن في نهايه لفتره 15 يوم حصل عندها مشكله اكبر وهي دم بيخرج مع البراز طبعا دي مشكله كبيره أبسط الأشياء في حلها آه، عندنا بذور تسمى بذور القطونة أو بذر قطونة بذر قطونة أو بذور القطونة أنا بقول لكم هتروحوا عند العطار إخواننا العطارين أغلبهم فاهمين إن بذور القطونة دي فايدتها بس قناع للوجه إن هي يعني نقول مرطبة وعاملة زي الجل فالوجه الجاف أو البشرة الجافة كانوا زمان يستخدموا لها بذور القطون انا اما نيجي نقول لهم لا اوصفوها او خدي معلقه صغيره على كوب ماء او كوب عصير صباحا ومساء تلاقيهم يستغربوا يقولوا ازاي ده بذور قطونه دي قناع للوجه هم بالمعتقد اللي عارفينه إن طبعا في ابحاث علميه بتقول ان بذور القطونه بتعالج القولون التقرحي طبعا ده مع استخدام انظمه غذائيه ما فيش فيها آه، المواد الحريفه زي الشطه والحادق والحراق والمخلل علشان الانسان والمسبك علشان ما الانسان ما يعانيش ان هذه المواد تأكل جدار القولون آه، بتقول اختنا السؤال الثاني عندي طنين في الاذنين ومن سنة او سنتين وكان في سكر برضه بس تحت السيطرة آه، بتقول بعض الناس قالوا لي قطري بصل في الودن او قطري زيت زيتون آه، انا اقول لك لا ما تقطريش ويا ريت تعملي حجامة تحت الاذنين يعني في المكان بس دي تتعمل مرة في الشهر لمدة 3 شهور علاج لطنين الأذن طبعا التشريط ده هيقوم بيه دكتور متخصص بمشرط طبي بالوسائل اللي احنا قلنا عليها علشان المنطقة هنا بيعدي فيها أعصاب وأوعية دموية ما يجيش حد يعني يتعافى ويشرط فيها أختنا جهاد بتقول الإيدين أثناء النوم أول ما تصحى من النوم تلاقي إيديها الاتنين منملين ورم في الصوابع عملت تحاليل لقت التحاليل كلها بفضل الله سليمة عدا الكالسيوم نسبة بسيطة جدا والدكتور اداها كالسيوم كربونات وما عملش معاها اي حاجة وحتى لو مسكت التليفون لفترة تحس ان ايديها نملت الدكتور قال لها المشكلة جاية من الرقبة ولغاية دلوقتي بتعاني هل ممكن الحجامة تفيد في هذا؟ نعم الحجامة تفيد ومع الحجامة ممكن ندهن دهانات بالزيوت الطبيعية زي زيت الزيتون وزيت القرنفل وزيت النعناع او ندهن ب J- Joint Flex اللي هو الكريم اللي احنا منزلينه نسأل الله ان يكون نفع للمسلمين وغيرهم ممكن نعمل علاج طبيعي ليها طبعا ممكن ممكن نعمل تمرينات شد رقبة ده بتكون موجودة في العيادات بيبقى شد بأوزان شد يدوي او شد ميكانيكي اختنا داليا بتقول ديدان اميبا عندها خدت شربة ملح انجليزي وخدت ادوية ولكن الديدان لا تزال موجودة وبيجي لها برضو كل ما تاكل حاجة يحصل لها انتفاخ ومغص في البطن طبعا الانتفاخ والمغص جاي من الأميبا فاحنا نعالج الأميبا بإيه هنقول نصف ملعقة خد بالك واحنا بنكتب يا ريت ملعقة صغيرة عشان مش عايز الناس يقولوا احنا استخدمنا الشيح فمعلقة كبيرة لا نصف ملعقة شيح صغيرة مع نصف ملعقة قشر رمان على كوب ماء على نار هادية مجرد ما يغلي نحليه بعسل نحل او ما نحلهوش لو ما نقدر ما ناخدوه من غير تحلية تمام ويتشرب على الريق يوميا لمدة اسبوع بفضل الله تعالى بيأتي بثمار وبالشفاء بإذنه سبحانه وتعالى اختنا محمد بتقول لما بيجي لي برد يحصل لي دوخة والدوخة دي تفضل شديدة وممكن تأثر عليها تخليها تعمل لها عدم قدرة على التركيز وتنام ايه علاج الموضوع ده نقول لها اه احنا عايزين نعالج البرد اساسا ان المناعة عندك ترتفع يا اختي طب ترتفع ازاي المناعة اولا باكل اطعمة مناعية ناخد المية بالعسل صبح وبالليل ناكل السبع تمرات زي ما وصى بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم صباحا ناكل البصل المشوي او المسلوق بلاش الني عشان في نهي عشان الريحة وبيعمل اضطرابات في القولون يبقى مشوي او مسلوق هو التوم الحاجات دي بترفع المناعة الزنجبيل الأخضر اللي هو الجنزبيل بس هو اسمه الزنجبيل باللغة العربية بنبشر منه ما يعادل نصف ملعقة صغيرة يتفور على نار هادية أو يتنقع لمدة 8 ساعات في مية بتغلي بفضل الله بيأتي بنتيجة كويسة لجهاز المناعة ده علشان نحمي الجسم من هذا أما الدوخة الشديدة وعدم التركيز ممكن يكون في مشكلة في الأنيميا يبقى يا ريت نحلل الهيموجلوبين عشان نشوف لو في انيميا نديلها العلاج المناسب اختنا بتقول كان شعري بيتساقط اما اشتريت زيت كنوز بفضل الله اتحسنت اما وقفت الزيت بدأ الشعر يرجع تاني هل تكرره انا بقول اه يا ريت تكرريه ولو مش قادرة تشتريه اتصل عليا نحاول نجيبهولي يعني اللي بيشتريه مرة انا عارف ان ثمنه ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا المال في موازين حسناتكم اختنا ام محمود بتقول رجلي وجعاني ما بقدرش ادوس عليها انا سن 52 سنة وانت يا دكتور عمال تقول فايدة المشي فايدة المشي انا مش قادر امشي عندي حرقان فظيع في الرجل الشمال مقصر من الركبة لغاية اسفل ومفيش سكر عندي ولا حاجة والوزن مش تقيل قوي يعني زيادة شوية طبعا كلمة شوية ما بوزنش نفسي دي انا عليا تحفظ بقول يا ريت كلنا نوزن نفسنا نحاول نشوف وزننا كام عشان نتابع لحسن يكون الوزن بيزيد واحنا مش دريانين وعمالين نقول ايه انا بخس زي ما يقول لك واحد كل ما يقابل واحد يقول له لا ده انت باين عليك خاسس انت باين والتاني عمال يزيد لان التاني عمال يضلله كل ما يقابل يقول له ايه ده ده انت خسيت شويه لا الميزان ما بيكذبش علينا يا ريت وما نيجي نوزن نفسنا ودي طريقه بقولها لكل المرضى الميزان نخليه آه، بيسموه ميزان حمام ليه ان الواحد وهو قايم يغتسل غسل الجمعه مثلا نوحل الوقت مرة واحدة في الأسبوع وقايم يغتسل غسل الجمعة بيتجرد من ملابسه ويقف على الميزان قبل ما يفطر وقبل أي شيء يشوف وزنه الحقيقي الفعلي كام كل أسبوع هيقيس في نفس الظروف يعني مش يجي مرة لابس جاكيت أو لابس بالطو تقيل ولابس جزمة ولا أنت بيسموه ميزان حس... يعني حمام عشان كده نلاحظ أي وزن يبقى أختنا علاج ليها نقول لها انقص الوزن الشوية الصغيرين دول يا ريت ننزلهم ممكن نعمل حجامة على الركبتين بس بلاش تحت وممكن نعمل على القدم لو مفيش سكر وبندهن دهان بزيت الزيتون مع زيت الخردل زيت الزيتون وزيت الخردل ان الخردل موسع جيد للأوعية الدموية وبينشط الدورة الدموية الطرفية في القدمين آه، اختنا ام ريناد من حلوان بتقول الزوج عنده الفقرة الخامسة والستة والستة والسبعة ضاغطين على بعض هل في حاجة غير العملية تشور عليها بالعملية يا دكتور بقول لها لا يا ريت ما يعملش عملية على طول يا ريت يعمل جلسات علاج طبيعي معدل ثلاث جلسات في الأسبوع لمدة شهر آه، ممكن يعمل فيها موجات فوق صوتية ممكن يعمل ليزر ممكن يعمل المخدة الحرارية اللي هي بتطلع السخونة أو يعمل تدليك اللي هو الياباني اسمه شياتسو ده كل ده ممكن يجيب نتيجة طيبة جدا أما آه، العملية نخليها آخر الدواء الكي بتقول أنا عندي خشونة في الفك وقالوا لي ملهاش علاج نقول لك لا ليه علاج زي ما قلنا في علاج طبيعي للفك بنستخدم الموجات الفوق صوتية وممكن نعمل الحجامة على الفك بتعالجه وممكن نستخدم اللواصق الطبية ال- ال- يبقى ال- الحاجات دي مفيدة جدا ان احنا ممكن نستخدمها وانا يعني يمكن في ختام الحلقة ويمكن باقي قدامي دقيقة او اقل اقول لاخواني كلمة وخصوصا الدكاترة احبابي اللي انا يعني إذا- سواء زملائي او تلامذتي بقول لهم بالله عليكم ما تقفلوش باب الامل عند المرضى بلاش ان احنا نقفل باب الامل ويجي المريض نقول له لا علاجك مالكش علاج لا بنقول ما جعل الله من داء الا وله دواء يعني خلينا نفتح باب الأمل نرسم الابتسامة آه، نمد إيدينا في إيدين بعض ونحاول نساعد نساعد بعضنا ونساعد أمتنا ونساعد بلدنا يا رب أمن بلدنا و- وأمن أوطان المسلمين بعض الإخوة يمكن أخونا الأستاذ طارق المخرج بيقول لي يا ريت تدعي لإخواننا في سوريا نقول اللهم ثبتهم على الحق واصرف عنهم كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وخيانة الخائنين اللهم رد أهل سوريا إلى أوطانهم وإلى دينهم ردا جميلا وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الطب سلام وأمان بالطب تعيش الأبدان Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف ألام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام أمام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك حورس كيفي شوب دائما معكم شيك فارم غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي عشان كده جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية بشرى لكل بيت لكل مزرعة لكل مستثمر شيك فارم المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها شيك فارم تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة مع Chick Farm هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل وزنها زاد وبيض ملوش حدود تركيبة Chick Farm مهمة جدا في رفع الكفاءة التحويلية للطائر Chick Farm يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم Chick Farm وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير Chick Farm وده يقصر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين Chick Farm خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة Chick Farm لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوز النعام والحمام Chick Farm سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود مع Chick Farm البلدي هيفضل بلدي وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان وأهلا ب Chick Farm تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور Chick Farm مناعة كاملة للطيور رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية Chick Farm فوايد ملهاش حدود لو خايف على فراخك اشتري بسرعة Chick Farm سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن المنتج حصري لشركة حورس TV Shop اتصل نصلك أينما كنت 010 20 151 511 أو 25 28 88 10 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقل ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بيها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له
الطب سلام وأمان بالطب